في الخلق وجمل لي حب الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي للدماء حرمة وللأنفس عند الله عز وجل قدر عظيم خلق الله الإنسان وكرمه وفضله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فعلشان يجي واحد بعد هذا التكريم من الله سبحانه وتعالى ويهدم هذه البنية التي بناها الله بيده ويزهق الروح التي نفخها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان فقد ارتكب بهتانا وإثما مبينا فقد ارتكب جرما عظيما لا يستطيع معه أن يحيا حياة طبيعية لا في الدنيا ولن ينعم بنعيم ونجاة من عذاب مقيم في الآخرة شوف يا إخواني قال ابن عمر رضي الله عنه إن من ورطات الأمور إن من ورطات الأمور قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما في حلقتنا اللي بنتكلم فيها عن هذا خلق الله الإنسان من خلق الله وإذا أشرنا إلى الإنسان نقول هذا أحسن من خلق الله لقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإن يجي بعد هذا كله إنسان يهدم هذا الحسن الذي بناه الله بيده بيبقى وقع في كارثة بيبقى تحمل ما لا قبل له به مين يا إخواني يتحمل يوم القيامة إنه يأتي وقد حرم أولادا من أبيهم يأتي وقد قتل رجلا فيتم أطفاله ورمل امرأته و, و أفقد أما ولدها يعمل إيه ده يوم القيامة لذلك قال ابن عباس لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإن أصاب دما حراما يعني إن قتل فإن أصاب دما حراما فقد أبلح أبلح يعني وقع فيما ييئسه وقع في شيء سيصيبه بيأس في حياته الدنيا والآخرة لذلك حلقتنا الليلة دي في تحريم دماء المسلمين في تحريم الدماء طبعا إذا كان المسلم محرم أنه يقتل فالخطاب للقاتل إذا كان بالذات مسلما قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهي من الأشياء الموجبة لجهنم والعياذ بالله قال الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا الدماء الدماء لها حرمه تعددت أشكال الظلم وتغيرت وتلونت ألوانه وأشكاله ولكن يبقى الظالم يبقى الظالم لغيره من الناس في درجات ساعات يظلمهم في أموالهم وساعات يظلمهم في حقوقهم لكن أعظم الظلم من البشر للبشر في حقوقهم هو القتل يا إخواني أنا مش متخيل يعني إيه إنسان يحمل سلاحه ويذهب إلى رجل أعزل ويروح يقتله بدم بارد يفقع عينه أو يدمي جسده أو يكسر رأسه أو آه، آه، هذه الأشياء سبحان الله العظيم كيف لإنسان يذهب إلى إنسان أعزل ويقتله بدم بارد كده بالبساطة دي سبحان الله العظيم البشر خراف تذبح أم نعاج تؤسر الكلام ده خطير جدا يا إخواني إن إنسان يستبيح دم الناس تحت أي مسمى اوعى تتصور ان ان اللي اللي قال لك اق- اقتل او اللي شجعك على القتل وقال لك هحميك وقال لك هقويك وقال لك ما تخافش وقال لك ما حدش هيحاكمك اوعى تفكر انك هتفلت من العقاب لا دنيا ولا اخره ان الله لا يملي للظالم حتى اذا امسكه لم يفلته ما تفكرش ان الامور ماشيه بتصورك او امانيك ليس بأمانيكم ولا ولا بأماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به اللي بيعمل من السيئات يجزى به سبحان الله فالمسألة ليست كما يتصور هؤلاء اوعى تفكر ان حد حماك في الدنيا يحميك في الآخرة واوعى أيضا تتصور انه هيحميك في الدنيا يعني هيحميك على طول لا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلته هو كان مين حمى لينين يوم ما ربنا سبحانه وتعالى أراد له الجنون ومين اللي اللي حمى ستالين كان رئيس أعظم دولة في وقته ومين اللي عصمه من السم مات كما تموت الكلاب مين اللي عصم آه، موسوليني اللي راح وغزا ليبيا وعمل والآخر خالص قتل شر قتلى و- سبحان الله العظيم و- وهتلر ومين اللي حمى النمروز يوم ما تجبر ويوم ما تكبر وقال وقال آه، آه، أنا أحيي وأميت مين اللي مين اللي حماه مين اللي حماه بيقول أنا أحيي وأميت أنا أقدر أموت ده طب أنت سبحان الله العظيم أ- أتميت من لم تخلق أنت ما خلقتوش يبقى هتقتله إزاي يبقى إزاي أنت تتخيل أنك ممكن تزهق روحه فاللي بيتجرأ على الدماء يبقى تجرأ على النار والعياذ بالله تجرأ على النار والعياذ بالله لذلك أنا بقول لك شوف هذا قال أنا أحيي وأميت فسلطت عليه بعوضة جعلت تنخر في منخره حتى قتل كان مين اللي حمى فرعون وهو كان قائد أعظم دولة في وقته آه، وم- آه، من من من الغرق هو وجنوده نبذهم الله جميعا في اليم مين اللي حمى مين اللي حمى زين العابدين بن علي وخرج سبحان الله العظيم آه، ذليل مهين مين اللي حمى آه، مين اللي حمى آه، آه، آه، القذافي مين اللي حمى القذافي في في ليبيا وكان عنده من الحرس ومن الجنود وباب العزيزية الذي لا يقهر سبحان الله العظيم أنتم رأيتم كيف قتل مين اللي حمى مبارك في وسط حاشيته وكذا وكذا آه، ودحنا في مصر منتظرين و... و- ومنتظرين الحقيقة بقلق لأن الظواهر لا تنبئ أبدا عن نوايا حسنة في إتمام آه، الخير على هذا البلد والكلام ده آه، مش أنا لوحدي اللي ملاحظه ولا الإعلاميين ولا القنوات الفضائية بل كثير من الناس يرى نوايا سيئة في إتمام الخير لهذا البلد سواء كان بقى انتخابات سواء كان اختيار رئاسي سواء كان آه، برلمان مجلس شعب هدوء اقتصاد أمن أمان آه، الكلام ده كله فيه مشاكل متعمدة آه، نحن نظن كذلك ولكن ال- ال- المشكلة الأكبر والمصيبة الأعظم آه، في تعامل البشر مع بعضهم البعض هي القتل يعني ايه تسمع مرة واحدة اتنين ماتوا مرة واحدة بقوا ستة كمان عشر دقايق بقوا عشرة ايه ده الموضوع عظيم جدا ما ينفعش عشان كده ليلادي احنا حاو- هنحاول نقرب لإخواننا المشاهدين يعني ايه انسان يفقد روحه يعني ايه انسان يفقد روحه تحريم تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الحقيقة عندنا النهاردة بعض المشاهد المشهد الأول آه، صعوبة الإحساس إن, شا... إن, إن, إن, إن, إن إنسان هيقتل واحد قدامك وشايفك بتنشن عليه بال... بال... بالرشاش إحساسه في الوقت ده عامل إزاي ازاي بيبقى عايز يدافع عن نفسه ازاي بيبقى عايز يتفادى القتل يا اخوان القتل ده الانسان بيحاول يتفاداه على قدر ما يستطيع مش ربنا سبحانه وتعالى قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الانسان دايما بيحيد عن الموت انا مش هجيب لكم انسان بيحاول يقتل لان المناظر بتبقى صعبة جدا واحنا عندنا مناظر صعبة جدا في القتل بس انا مش هجيبها مش هنجيبها لكم الليله دي لكن إذا كثر القتل وكثر هذا الهرج وهذا من علامات الساعة احنا مضطرين ان احنا نجيب الأوضح والأكثر إيضاحا وبيانا لبشاعة القتل حتى يتعظ هؤلاء القاتلون المشهد الأول اللي معانا ضب ضب مخلوق اسمه ضب قد لا يكون له قيمة عند الناس ولكن واحد مسكه ليذبحه فهو بيذبحه لاحظ انه بالرغم من انه ماسك رقبته ومغمى عينيه لكن الضب مش قادر يتصور انه هيفقد روحه فالضب ده بيمسك يد هذا الرجل الذي يريد ان يذبحه بي- بي- يمسك كل ما يفلت من ايده يمسكه مش قادر يتصور انه هيفقد روحه ويتخيل انه هيفقد حياته وتعالوا نشوف هذا المنظر الحقيقة المؤثر اتفضلوا معايا
لا إله إلا شوفوا الله هنا لا ال- ال- إله ال- الضب إلا يعني شوف هو مخلوق عامل ازاي ولكن الله
آه، بيمسك يد آه، الرجل بالسكين سواه ويخشى الموت والذبح شوف ازاي يمسكه كل ما يحاول يسيبه يمسكه كل ما يحاول يقرب منه يمسك ايده شوف ازاي كما لو كان يقول له ارجوك لا تقتلني من فضلك لا تذبحني ارجوك ما تزهقش روحي
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا
سبحان ربنا الله العظيم. شوف رب المنظر.
القلوب وهو علام آه، الغيوب قد يكون للضب ده طبعا أولاد وقد يكون له عيلة. صدقوني، ال ال ال هذه المخلوقات بتشعر مثلنا تماما شوفوا مسكه سبحان الله العظيم مسكه مسكة مؤثرة جدا آه، كتير من هذه المخلوقات عندها عندها بيت وأولاد وما تتصوروش أنهم مخلوقات آه، ليست ذات قيمة لا دخلت امرأة النار في هرة في هرة في قطة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وفي ظبية من الظباء يعني زي ال- ال- الماعز الصغير أمسكها الصحابة رضي الله عنهم ليذبحوها اصطادوها ليذبحوها ويأكلوها ده حلال فهذه الظبية لما رأت النبي عليه السلام نادته فأتى إليها صلى الله عليه وسلم وكانت هذه هذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتاها النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله إن لي خشفان صغيران تقول له أنا لي أولاد صغيرين لسه ولداهم هل تأذن لي أن أذهب فأرضعهما ثم آتي ليذبحوني بتقول له ممكن تشفع لي عندهم شوف هما بيفكروا في إيه مخلوق مخلوق آه، صغير آه، آه، في البراري بيرعى ويأكل زي الماعز ولكن حزين على أولاده اللي لو هو ذبح أو لو هي ذبحت مش هتقدر تروح تأكلهم سبحان الله العظيم فشوفوا ال- إحساس الماعز بأولاده فما بال إحساس الإنسان وقت موته آه، آه، وبالذات القتل صبرا أنه يقتل قهرا وجبرا آه، فيحرم من حياته وبالتالي من أولاده وبيته مسألة عظيمة تعالوا بقى نشوف هذا المنظر ل- أيضا لقتل آه، اتنين من الثعالب تعمد أن يقتله آه، غزالة من الغزلان الصغيرات فرأتها أمها آه، وهم يقتلوها فأرادت أن هي تذهب وتنقذها ولكن هيهات هيهات هي تقاوم وتدافع عن بنتها ولكن آه، آه، دائما آه، المكارون والمخادعون يحاولون أن يلفتوا نا- انتباه من سيستطيع الدفاع علشان يستفردوا بالضعفاء والمساكين آه، آه، كالذي يحدث في كثير من الأحيان من المجرمين المقنعين الذين يتخفون وراء الألسنة المعسولة والوجوه البشوشة آه، ولكن ليس ليس من يقتل سيكون من أهل الخير ولا الخ- ولا الفضل ولا ولا ولا الحماية إطلاقا اللي يقدر يقتل مش يقدر يحمي تعالوا نشوف هذه الغزالة المسكينة ونشوف يعني إيه إنسان بيفقد روح ابنه أو بنته بتموت قدامه وتحاول نحاول نحس بهذه الغزالة ونشوف بقى البني آدم بيبقى حاله إزاي لما ابنه بيموت اتفضلوا معايا
لا إله إلا الله لا إله آدي إلا الله لا إله الثعلب يحاول إنه يلتهمها هنا هتشوفوا أمها شوف الأم شايفة بنتها بتفقد روحها شوف الأم هذه الأم شوفوا إزاي جت دفعت تجري وراء ابعد عن بنتي آه، حرام عليك شوفوا إزاي سبحان الله العظيم وهترجع مرة تانية آه، لكن هو مكار يلفت انتباهها عشان التاني آه، الثعلب الآخر يستطيع انه آه، يقتل شوفوا ال- هذه المسكينة آه، خلاص هي ضعيفة جدا و- ولكن سبحان الله العظيم شوفوا بدي ادفعهم عنها وتروح تطمن عليها وتجري ورا ده شوية ورا ده شوية بلوعة الأم وأسى ال ال ال التي سبحان الله العظيم التي تفقد آه، ولدها وصغيرها شوف لكن شوفوا ازاي بقلب محترق ونفس آه، مروعة شوف لما عرفت ان بنتها خلاص مقتولة مقتولة آه، هي عايزة تنتقم بأي صورة من من, من هذا الذي أراد لبنتها هذه هذه النهاية المأساوية شوفوا عفوه خير هذا الثعلب أو هذا آه، الذئب شوفوا أنهكها التعب والإرهاق وتعود حزينة تعود حزينة وقد فقدت بنتها آه، منظر صعب والله منظر صعب قد إيه بقى من الآباء والأمهات اللي فقدوا أولادهم في ميدان التحرير وفي محمد محمود وفي الشيخ ريحان وفي غيره ودكاترة ومهندسون وأطباء آه، آه، كانوا في الإنقاذ قد إيه تألموا أنا لن أنسى هذا الأب الذي آه، الذي قال أنا ابني توفي بس أنا مش مصدق إنه توفي بيقول أنا أنا لغاية دلوقتي أنا محتفظ بالتليفون المحمول رقمه المحمول وعمال أتصل بيه عشان أطمن هو جاي ولا مش جاي هو انا اقول لكم على حاجه انا يعني انا كان ليا ابني آه، صغير آه، يعني حديث الولاده توفي رحمه الله الكلام ده كان من سنين آه، هذا الطفل لما جيت ادفنه انا دفنته وطبطبت عليه كاني بنيمه زي ما بنيم اخواته في السرير انا بتكلم عن نفسي ودي دي يعني دي عاطفه الابوه هو الولد مات رحمه الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمدنا واياه بواسع رحمته وفسيح جنته وطب بحطه في القبر بطبطب عليه انا مش يعني مساله انه مات ومش هنتقابل تاني دي الاباء بيستصعبوها والامهات كذلك فان ي- يحرم والد من ولده وام من ولدها والله العظيم حرام والله حرام والقاتل سيقف بين يدي الله ويسأل عما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من فرق بين والدة وولدها لعن الله بين لعن الله من فرق بين والدة وولدها فالدماء وتعالوا نشوف آه، آه، المرة دي بقى كلب كلب فقد أو يعني آه، أمه آه، أمه بتعدي الطريق معاه آه، أصيبت في رجلها رجلها اتكسرت شوفوا بقى هو قد إيه بيدافع عنها وشوفوا قد إيه خايف عليها من البشر وتعالوا نشوف المنظر منظر عجيب لا إله إلا هنا الله ال- لا إله آه، آه، أمه هي المرمية على الأرض إله إلا شوفوا هنا الظباط عايزين ياخدوا الكلبة علشان ي- يشيلوها في الإسعاف وشوفوا هو مش لا يستطيع لا مش عايزهم يقربوا لها يقولوا لهم ابعدوا وبيحاولوا بشتى الطرق انهم يبعدوا عنه فين بقى لما شالوا الام داخل سياره آه، آه، شوفوا هو بيحوم حواليهم مش قادر يط... وهنا جري وراهم مش قادر يسيبهم ابدا رب القلوب مش قادر يسيبهم ابدا ونشوف المنظر مره تانية علام الغيوب في آه، شوفوا هنا الشروق وفي الغروب ال- الكلب عمال يحوم حواليها شوفوا ازاي عصاه مع ان بس دي رجليها اتكسرت رب القلوب وهو علام الغيوب ولكن آه، سبحان الله العظيم م- وفي م- الغروب الدفاع الدفاع عن المصاب او الدفاع عن ال- المقتول ده ده امر فطري الهادي ما ينفعش ابدا ان اي مسلم آه، يتخلف عنه ابدا الدماء حرام و- وال- والانفس حرام والاعراض والاعراض كذلك حرام كشف النساء حرام تعريه البنات حرام ولا حلال حرام وحرام ان ان انه ان الانسان يهان بهذه الطريقه ولذلك آه، وضع طبيعي ان انسان ينقذ انسان مش انه يكمل عليه ويضرب فيه لحد ما ينهي عليه و- والمناظر اللي بنشوفها وبنسمع عنها مناظر خطيره وانا ابشر من فعل هذا بانه سيحدث له مثل ما فعل وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين لان في ناس هتدور وراء الدماء دي وفي اله عظيم لا يضيع عنده القليل ولا الكثير ولا الصغير ولا القطمير كل عند كل شيء عنده مكتوب وكل ذنب عنده محسوب ويجازي الانسان بما فعل وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى احنا شفنا شو الكلب لما آه، ك- كان بيدافع مش عايزهم يقربوا لها لكن في كلب تاني آه، صاحبه اتعور في الط- على الطريق السريع جري والعربيات خبطته وهو بيجري عشان ينقذ صاحبه وبرضه كمل وراح لحد ما انقذه تعالوا نشوف المنظر هذا الجميل في الوفاء وإعانة المصاب وإعانة المسكين المضطهد
لا شو إله هنا ده الكلب إلا شوفوا الله لا إله أصيب.
إلا الله لا إله وبالرغم من كده إلا شوفوا هذا ادي الكلب ما لا بي- بيشد صاحبه زي في في وسط الطريق السريع الهاي واي كما يسمى بيشده شوفوا دماء سايله من صاحبه ولكنه وفي تخيلوا ان حرصه على صاحبه خلى الاسعاف جت عشان تاخده شوف هو بيجري مره تانية العربيه خبطته وبرغم من ذلك كمل مشواره وبرضه راح لصاحبه وبرضه ربنا راح عشان يشد صاحبه وينقذه وهو و آه،
علام الغيوب وما يسيبوش وفي المسلم واخو المسلم طبعا انا مش بقول ان الكلب آه، آه، يعني نشبهه بذلك لكن لا ده انا اقصد شوف الفطره لما المسلم يشوف اخوه المسلم بيؤذى المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم آه، ان الدماء تبقى محتقره دي دي كارثه هذه مصيبه ايه رايكم لو شفت واحد بيهدم الكعبه تعملوا فيه ايه طبعا ما فيش مسلم هيس- هيسيب البني ادم ده اطلاقا طب ايه رايكم ان دماء المسلم اعز على الله سبحانه وتعالى من بناء الكعبه النبي عليه الصلاه والسلام ظ- نظر الى الكعبه وقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك و- وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك سبحان الله العظيم آه، اللي أنا بقى يعني بستغرب له إن في بلاد هم كفرة ومشركون ولكن الإنسان عندهم عنده هذه القيمة البني آدم له عندهم هذا القدر وهذه القيمة بيحافظوا عليه بيخافوا عليه لدرجة مش بني ادم بقى بني ادم ايه ده انا هحكي لكم ح- على حاجه غريبه جدا ال- ال- الحيوانات والطيور لاعب وده مشهدنا الجاي لاعب من ال... من من- من لعيبه الكوره كان في بومه طايره فوق النادي فوق ال... ال- الاستاد وقعت في في في الاستاد في قلب الملعب قام ال- اللاعب ب... ب... ب... يعني ببساطه كده ش... شاط البومه شاطها شاط البومه بومه فشوف قد ايه الجمهور ثار عليه شوف وسائل الاعلام عملت ايه فيه وشوف ال- الاحكام اللي ترتبت على ذلك انهم غرموه فلوس ومنعوه من اللعب والنادي آه، آه، طرده آه، ال- ال- والمشاهدين قد ايه انكروا عليه وشوف بقى العنايه بعد كده بالبومه شوف العنايه بالبومه دي نفسها ال- ازاي يعتنوا بيها ودوها المستشفى ويعالجوها ويشوفوا جناحها ويشوفوا رجلها هي رجلها اتكسرت قبل ما هو يشوطها هو بس شاطها كده تعالوا نشوف هذا المنظر الغريب آه، ال- المنظر العجيب حتى وهم مودينها المستشفى بيعالجوها وعاملينها عاملين لها جبيرة جبيرة في رجلها علشان آه، علشان آه، صعبان عليهم البومة سبحان الله العظيم آه، آه، يا ترى اللقطة جاهزة يا أستاذ محمد آه، اتفضلوا معايا ونشوف هذا المشهد ادي اللعيبه آه، شوفوا المشهد ادي البومه سبحان الله العظيم بس شاطها زي ما انتوا شفتوا كده سامعين صوت الناس هنا بقى الناس بدأوا يتكلموا قالوا لا ايه اللي بيعمله ده ده شيء خطير على فكرة الموضوع ده كان في كولومبيا ايه إيه اللي عمله ده ده بني ادم ما عندوش قلب ما عندوش احساس وما عندوش شعور وادي اللعيبه بينكروا عليه وادي الحكم وقف الماتش بسبب العمله دهيت وشوف هو مخضوض وازاي وادي الجمهور بيقول حرام اللي عمله ده ما ينفعش ابدا ولا يليق ب- باخلاق لاعب وشوفوا شوف الماتش الثاني اه بس هو حاول يبعدها طبعا دي ده كان كل غلطته شوف وسائل الاعلام بيقول انا اسف انا غلطان انا مش هعمل كده تاني طب سامحوني لا بس خلاص خلاص المجتمع كله اصبح ضده بسبب هذه الفعله و- وطبعا تكفل بعلاجها ودفع غرامه كبيره وشوفوا ادي البومه بتاعتنا هذه نجمه هذا المشهد آه، آه، شوفوا ازاي واطباء وعنايه خاصه تعالوا بقى شوفوا العيون اللي بتفقع عندنا وتعالوا شوفوا الناس اللي بتقتل وتعالوا شوفوا الدماء اللي بتسيل والارواح اللي بتزهق تعالوا اتفرجوا بقى عندنا شوفوا ايه اللي بيحصل عندنا في ميدان التحرير ومحمد محمود وشيخ ريحان وتعالوا شوفوا الشباب اللي بيفقد روحه والبنات اللي بومة في كولومبيا وكولومبيا مشهورة بأن في فيها نسبة كبيرة من تجارة المخدرات لكن شوفوا مشاعر الإنسانية تجاه طائر تجاه طائر المشهد اللي جاي مشهد لعيب تنس لعيب تنس آه، آه، لعيب تنس آه، لعيب تنس ايه اللي إيه اللي عمله بقى لعيب التنس ده آه، آه، وهم بيلعبوا في تنس الكرة اللي كان ب- ب- ب- للمضرب كرة المضرب خبطت في عصفورة وهم بيلعبوا فلما خبطت في العصفورة ايه اللي حصل انا بقى عايزكم تتخيلوا العصفورة آه، آه، آه، أزيحت عن الملعب فرح لها ال- ال- اللعيب بنفسه علشان يعتذر لها ويتأسف لها مع انه مش هو اللي خبطها ده هو راح علشان يشوف ايه اللي حصل لها بالظبط فلقاها بتتألم فاعتذر لها وشوفوا بقى الملعب كله وقف والناس كلها آه، اللي انا عايز افهمه آه، يعني ليه ليه مثل هذه الامور آه، آه، آه، عندهم عندهم هذا الاحساس الفظيع بقيمه الروح سواء كانت بني ادمين او طبعا أنا- بني ادمين ايه انا بقول لكم طيور طيور وحيوانات وممكن واحد يفقد وظيفته علشان اذى حيوان وممكن والله انا عندي واحد من من الناس وهو بيشكي لي آه، هحكي لكم بعد ما نشوف المشهد آه، تعالوا نشوف ها- لعيبه التنس وهم بي- بيعتذروا للعصفوره عشان احنا مش قادرين نعتذر للبني ادمين اللي بيتقتلوا عندنا لا اتفضلوا ادي شوفوا ازاي خبطت العصفوره ادي العصفوره اللي اتخبطت راح ده شافها طبعا بيعتذر لها شوفوا ازاي تعالوا نشوف بقى المشهد بالبطيء هم كلهم رايحين يعتذروا لها بصوا ادي المشهد بالبطيء الكره رايحه بصوا هنا الكره اهي ماشيه والعصفوره جايه من الناحيه اليمين خبطتها العصفوره طارت على الناحيه الاخرى سبحان الله العظيم آه، اتخبطت راحوا يعتذروا لها طب احنا الناس اللي بتتقتل دي كلها ومعروف مين اللي بيقتلهم واضح جدا مسدسات واضحه والرشاشات باينه وكل حاجه واضحه ليه ما بيحصلش حتى اعتذار ليه ما بي- ما بيتقالش ان ده حرام ان ده والساكت عن الحق شيطان اخرس لا يصح ابدا ان احنا نسكت عن هذه الارواح المزهقه اما ال- المشهد الاخر الحقيقه اللي يمكن تتذكروه معايا مش بقى بني ادمين بيصعب عليهم حيوان او طائر لا ده حيوان بيصعب عليه حيوان اخر والعجيب انك تلاقي الحيوان ده نمر مفترس وتلاقي الحيوان اللي هو بيرحمه آه، قرد صغير المشهد ده احنا شفناه قبل كده على فكره بس المره دي انا جبته لكم كامل احنا جبناه المره اللي فاتت لقطه صغيره كان دقيقه وشويه كده لكن المره دي دقيقة كان جبناه كامل عشان نشوف بقى النمر ده قاعد فتره قد ايه مع هذا مع هذا آه، القرد وتعالوا نشوف هذا النمر لما حاول يفترس ام آه، القرد آه، وهو بيفترسها اكتشف انها حامل والجنين سقط آه، منها فلما نظر للقرد وجد نفسه قتل امه ما كلش امه خالص ما قربلهاش تاني بقى كل همه ازاي يرحم الصغير اللي فقد امه وكان هو سبب في ان امه آه، تموت فتعالوا نشوف هذا رحمة حيوان بحيوان ضعيف وهتشوفوا القرد حتى النمر بيحاول يعتذر بس بطريقته الخاصة وتعالوا نشوف هذا المشهد ونقول سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ال- ال- النمر او الفهد آه، بيحاول يشوف رزقه بيحاول آه، آه، آه، لقى قردة هجم عليها خنقها رب القلوب آه، خلاص هو كده قتلها بياخدها عشان يفترسها فوق احد الاشجار في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا ال- رب القلوب وهو شوفوا ازاي بياخد القردة ويطلعها في الشروق هنا بقى وقع وقع منها ابنها الجنين اهو شوفوا القرد الصغير وقع من آه، آه، بطن امه آه، خرج من رحمها شوفوا ازاي هنا بدا الق- النمر يكتشف آه، انه آه، خير انه آه، ان القرد الصغير ده هو خرج من هذه الام التي ماتت وافترست الهادي صعب عليه النمر الصغير ص- صعب عليه القرد الصغير هنا بشوفه بيعتذر بقى بيقول له انا اسف شوفوا بيقول له معلش حقك عليا بيطبطب عليه شوفوا ازاي آه، آه، هنا القرد شوفوا لسه بكامل حيويته آه، ور- ورائحه ال- ال- ال- ال- اللحم بدات تفوح بدات ال- الضباع تيجي شو شال آه، شال القرد ب- ب- بين أسنانه وطلع بيه فوق الشجرة آه، وبيحذر الضبع بيقول له امشي بيطرده عن هذا المكان يقول له مالكش دعوة أبدا بهذا المسكين شوفوا قد إيه الحيوان عنده قلب وعنده فهم بيدرك الجريمة التي أصابت هذا الصغير فقد أمه الجريمة دي سدت نفسه عن الأكل هو جعان وراح يفترس عشان كده تخيلوا ما قدرش ياكل الفريسة اللي افترسها شوفوا هنا القرد تعبان ومرهق والتاني بيشمه يقول له طب يعني هو بيتلمس ازاي ينفعه ب- مش عارف يعمل له ايه يعني شوفوا ازاي بيحن عليه ازاي ادرك المشكله ده حيوان مفترس وادرك المشكله اللي تسبب فيها وفهم ال- الكارثه ال- اللي نتجت عن تصرفه مع ان تصرفه طبيعي لا يلام عليه لانه بيبحث عن رزقه آه، لكن شوفوا سبحان الله العظيم هنا شوف القرد خايف منه وعايز يهرب منه لكن ال- ال- النمر هينزل عشان ينقذه مرة تانية آه، ويحاول يطلعه فوق الشجرة شوفوا هنا بيحاول يجذبه عشان ي- ي- ما يقعش شوفوا آه، فالقرد خايف مسكين هيطلع مرة تانية فوق الشجرة ووراه النمر مرة تانية آه، يطلع شوفوا لاحظوا معايا ان حادث الافتراس حصل في الظهيرة كان آه، آه، كان في ال- كان في بالنهار شوفوا دلوقتي الدنيا ليلت ده معناه انه قعد قد ايه ده معناه انه قعد آه، آه، لحد الليل من النهار لحد الليل شوفوا بقى آه، وياخدوا من ايده برفق وهدوء ويطلعوا في حته امنه عشان ما يحصلوش حاجه اهو يقول له تعالى هنا عشان ما تقعش اقعد طبعا القرد ربنا يكون في عونه مش قادر يعيش من غير امه ده رضيع المفروض دلوقتي حالا يكون بيرضع والنمر عمال شوفوا النمر بيندم انا عايزكم تلاحظوا هذا التاثر من النمر شوف عمال يلحسه يقول له بيطبطب عليه ما دي دي دي علامات الحنيه عند النمور والفهود انه يلعق الراس ويلعق الاذن ويلعق الجسد اللي قدامه عشان يقول له ما تخافش انا بحبك شوفوا ازاي ويلف له من الناحيه الثانيه ويشوف وجهه ال- القرد يلف وجهه يروح الناحيه الثانيه شوفوا النمر شوفوا القرد لما هيحاول ي- ي- يرضع شوفوا النمر بيحاول يرضع شوفوا ازاي هنا هي... ال- ال- القرد بيحاول يرضع شوفوا النمر ندم ازاي وحط راسه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب ف آه، شوفوا التأثر الشديد وبيندم وبيحزن وبيتململ ومش قادر آه، يشوفه بيتألم شوفوا دي ده كله سبحان الله العظيم شوفوا النمر زعلان جدا ومتقال بيقول له اعمل لك ايه اعمل لك ايه آه، يعني أ- أ- احاول ارضيك ازاي وده ده حيوان والناس تقول لك ده حيوان لا ال- طلع الحيوانات الايام دي احسن من البشر طلع الحيوانات بتفكر وبتحس وبتتاثر و... و... وبتتفاعل ولما بتدرك انها تسببت في مشكله بتبدا تندم وتحزن وبتحاول تعوض اللي تسببت له في المشكله ولكن سبحان الله العظيم يعني آه، كان في رجل شاعر آه، لما شاف تعاملات ال ال آه، الناس الذين يؤذون بعضهم البعض قال سمعت صوت الذئب بيقول سمعت صوت الذئب فاستأنست به وسمعت صوت إنسان فكدت أطيره فإحساس القاتل ده إيه؟ إحساس اللي بيأذي بني آدم ده إيه؟ إحساس اللي, اللي بيضيع عين إنسان ده إيه؟ إحساسه الألم ده الآلام اللي بتصيب الإنسان دي إحساسه بيها إيه؟ إحساسه بيها إيه؟ لما يجي القا- المقتول يوم القيامة يمسك القاتل من رقبته ويقول له ويقول له آه يقول لله سبحانه وتعالى يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني يا رب اسأله قتلني ليه هتقول له ايه هو إساق الأرواح ده بسيط كده والله ما بسيط آه، الحقيقة احنا كان معانا اتصال أنا آسف آه، لكن الوقت خدنا آه، عشان كده احنا بنذكر كل من يظلم واحنا آه، طبعا في حلقاتنا اللي احنا بنتكلم فيها نهاية الظالمين بنذكر الظالم واللي ناوي يظلم بنذكره بالظالمين الذين كانوا قبله كانوا بيعملوا ايه والمفروض هذه الحلقة كاملة من أولها إلى آخرها كانت هتبقى عن واحد من هؤلاء الذين ظلموا الشعب المصري ولكن آه، احنا بس هنجيب لكم منها لقطتين هذه الشخصية ونكملها كاملة بإذن الله تعالى في المرة القادمة دي شخصية مين؟ دي شخصية جمال مبارك جمال مبارك يعني اتظلم بسببه ناس كتير وأخذت بسببه أموال بني آدمين كتير جدا وقف شاب من الشباب في يوم من الأيام بينصحه ويقول له يقول له آه آه احنا خايفين من التوريث واحنا قلقانين لان في ناس بتنهب الاموال وان في آه بيعدد المشاكل بيقول له انت زرت مره آه احد ال- البلدان فاعتنوا بيها وبعد ما مشيت كسروا كل حاجه وبعدين قال له كلمه كانت كبيره جدا قال له انا هقول لك ان انت في يوم من الايام هتقف بين يدي الله تفتكروا النصيحه دي نفعته يعني لما قال له هتقف بين يدي الله تعالى تفتكروا نفعته لو كانت نفعته او كان هو اعتبر منها ما كانش ده بقى حاله ابدا وتعالوا نشوف الشاب ده وهو بينصح جمال مبارك في جامعه المنصوره اتفضلوا الو بسم الله الرحمن الرحيم احمد عبد المجيد آه، كليه حقوق جامعه المنصوره احنا اتعلمنا ال- اللي احنا ننتخب في الجامعه في اتحاد الطلبه اللي القائد الحرس هو اللي بيختاره مش احنا اللي بنختار والطلاب الاخوان طبعا بيرشحوا نفسهم والقائد يقوم منع اساميهم والطلاب تانية هو القائد اللي بيختاره نطلع بعد كده انتخابات الشورى اللي هي بتاعت السنه دي انتخابات الشورى حصل فيها تزوير عندنا في المنصوره والاعضاء الحزب الوطني خدوها باكتساح وبعد كده يحصل انتخابات لمجلس الشعب هتبقى طبعا موت وبعد كده انتخابات الرئاسه اللي ممكن يحصل فيها توريث في الحكم ويعني انت ممكن يحصل فيها توريث و... وبعد كده عايز اتكلم تا- تاني حاجه عن الفساد اللي بيحصل اللي انت حضرتك رحت قريه دماس في في الدقهليه القريه اللي انت رحتها بنوا فيها وعملوا فيها آه، وجملوا فيها الطريق البيت اللي انت دخلته رصفين من اول الطريق لغايه البيت ده البيت ده الوحيد هو اللي دخله غاز طبيعي وعملوا حمام سباحه في في القريه وبعد حضرتك ما مشيت طبعا كل حاجه من ديت آه، انتهت شالوا حمام السباحه ولا ايه؟ اتشفط الميه منه وات- واتقفل
انت من دمار؟
ايه؟
انت من دمار؟
لا انا من المنصوره بس ور- ور- والنخل اللي كان محطوط برضك الشال كل حاجه اتشالت عندنا مثلا في المنصوره المحافظ جه قدام المستشفى مستشفى التامين شال الو- الزرع اللي قدامها وقام راسف الطريق وفي طريق تاني محتاج يترصف طريق صندوق محتاج يترصف اوسع من طريق دولي وده ممنوع برضك في حاجه في الفساد برضك الفساد ال- ال- بتاع الوزراء ومثلا وزير يروح يتعالج لا على نفقه الدوله بمليون جنيه يعالج يعني ايه ليه؟ وفي ناس محتاجه تانية وبج- والفساد اللي حصل في في ال- في ال- العلاج باجر اللي هم خدوا الفلوس بتاع العلاج باجر دي الناس ما اتحاسبتش ليه وليه ما اتحاسبش ده ده ده تعيين العلاج على نفقه الدوله العلاج باجر اعضاء مجلس الشعب اعضاء من الشعب اللي خدوا آه، علاج على نفقه الدوله وعايز اقول لك بس كلمه اخيره استاذ اتفضل.
جمال اتفضل يا أحمد.
اللي احنا اللي انت حضرتك كلنا هنت- هتقف قدام ربنا وهتتحاسب على كل حاجه بتعملها للشعب ده وبس شكرا بس شكرا
هناخد بعض الردود من الاستاذ جمال على ما طرح وهرجع لكم مره ثانيه برضه في موضوع السياسه. ارجع لاحمد بقى لان هو سخن قاعده كويس عشان ارد عليك. لا هرجع لك انت هبدا بيك يعني. نبدا بالانتخابات. احنا في 2005 والخلل التعديلات كتير. واضح ان احنا محتاجين وزي ما قلت في نقاش جاري موجود ان احنا نفكر في بعض الضوابط الاضافيه او ان احنا نفعل بشكل عملي افضل بكثير تنفيذ هذه الضوابط اللي موجوده عشان نتعامل مع هذه المشاكل بس زي ما الاخ من سوهاج قال معرفش شوف هو سبحان الله العظيم آه، لا يزال بيبرر ويحرر ويقرر ويطلع ويبين ويفهم ويكذب ويغير حقائق آه، ويلبس حق بباطل وباطل بحق آه، والمساكين بيقتنعوا والقادة الظلمة دايما دايما بيتصوروا ان ده ممكن يحصل لكن ده مش هيحصل ليه؟ لان الحق حق وسيظل حق والباطل باطل وسيظل باطل وقال الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وما يبدئ الباطل وما يعيد آه، يعني شوفوا الإحباط يعني هم طبعا آه، آه، الناس تطلع تنصحهم هم ما ينتصحوش الناس تطلع تكلمهم هم في وادي تاني خالص آه، في عندنا بقى وصل الإحباط بالشعب المصري أيام جمال مبارك وأيام الرئيس السابق مبارك أيضا نهب الأموال استغفال للشعوب كذب مراءة توريث الحقيقة يعني احنا وجدنا قصيدة قصيدة عامية باللغة العامية لواحد من إخواننا البسطاء في الفلاحين وقالها بشكل يعني مسترسل وطبيعي خالص كأنه بيتكلم عن مبارك وبيتكلم عن توريث الحكم بيتكلم عن نفسه يعني بي بي عمل بيتكلم بالنيابة عن مبارك يا ترى مبارك لو اتكلم مع الشعب المصري هيقول ايه آه تعالوا نسمع القصيدة وهم مسمينها هتطلع هتنزل هجيب لك جمال يعني الحاكم الظالم في دماغه حاجة معينة عايز الشعب يعملها لانه عايز يعمل شيء اخر وهو انه ياخد الحكم ويورث هذه البلاد لمن يرى أنه بها الأحق والأفضل أه وتعالوا نشوف بقى أه قصيدة هتطلع هتنزل هجيب لك جمال اللي ليها صدى كبير جدا على أه الأوساط يعني ال ال الأوساط الشبكة العنكبوتية الإنترنت وتعالوا نشوف هتطلع هتنزل هجيب لك جمال بطريقة بسيطة خالص وعفوية وأنا بتأسف لو كان فيها لفظ كده أو كده يا روحي يا بيبي يا حطك في جيبي يا ابن الحلال يا شعبي يا شاطر يا جابر خواطر يا ساكن مقابر وصابر وعال يا شعب اللي نايم وسارح وهايم وفي الفقر عايم وحاله ده حال احبك محشش ببرفش مطنش ودايخ مدروخ واخر انفطار احبك مكبر دماغك مخدر يمشي امورك كده باتكاء واحب اللي يكذب واحب اللي ينصب واحب اللي ينهب ويسرق تلال واحب اللي شايف وعارف وخايف وبالع لسانه وكاتم مقال واحب اللي قافل عيونه المغفل واحب البهايم واحب البغاء واحب اللي فاضي واحب اللي راضي واحب اللي عايز يربي العيال واحب اللي يأكل واحب اللي بقى واحب اللي محبط وشايف المحال واحب اكتفاك وتبقى اجتهاد وتبعت فلوسك دولار او ريال واحبك تهلل تهبل تطبل عشان ما كوره وفيلم ومقام واحبك توافق تنافق واحبك تؤيد تعدل تمجد توافق تنافق وتلحس نعام لكن لو تفكر تكرر وتبدأ تشاكل وتسأل سؤال ها وعايز تطور وعايز تنور وتعمل لي روح مفرد الجن ها ساعتها هجيب لا يمكن أسيب وراح تبقى عبرة وتصبح مثال هبهدل جنابك وذل اللي جابك وهيكون عذابك ده فوق الاحتمال وهزق ساعات وبهدل ثيابك وتلقى كرامتك في حالة وزاء وتلبس قضية وتصبح رضية وباقي حياتك تعيش في العذاب هتقبل أحبك هترفض أهلك هتطلع هتنزل هجيب لك جمال هتطلع هتنزل هجيب لك جمال
سبحان الله العظيم شوف الإحباط يعني وصل الناس زي ما انتم سمعتوا كده يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والعافية عشان كده يا إخواني نحن نذكر ذكرنا ذكرنا ولا زلنا نذكر إن كل من عاد الحق هم ذهبوا والحق بقى النمروذ عاد إبراهيم عليه السلام نمروذ ذهب وإبراهيم بقى بقي عزيزا كله بيموت ولكن شتان بين من يموت فيذهب إلى مزابل التاريخ وبين من يعز والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقون لا يعلمون غرق فرعون وبقي موسى دائما أهل الباطل بيذهبوا ويبقى أهل الحق وآخر تحذير لمن يقتل أحدا ربنا قال في كتابه عشان بس ما يتصوروش أن الناس المتدينين دول بيخرفوا وبيحلموا وبيعملوا لا بالعكس ده اللي بيتكلم بكلام الله ورسوله أصدق الناس لهجة وأقواهم حجة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال في في شأن المظلوم اللي متله إنسان مقتول ظلما ربنا قال إنه كان منصورا هينتصر هينتصر قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي لوليه سلطانا من اللي جعل له سلطان ربنا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ده تحذير لكل من تساوي له نفسه ويتجرأ على قتل إنسان بريء إنك أنت ستقتل ولو بعد حين ولو بعد حين بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين ربنا يهدي البلاد والعباد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء هي وسائر بلاد المسلمين وأن يحقن دماء المسلمين في مصر وسوريا واليمن وليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين ونسأله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يوحد كلمتهم وأن يقوي عزمهم ويوحد صفهم وأن يجعلهم بردا وسلاما بردا وسلاما على بعضهم البعض وأسأله سبحانه وتعالى أن يصب علينا وعليكم الرزق صبا وألا يجعل معيشتنا كدا وخالص عزائي لكل من قتل مظلوما وأسأل, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله عنده شهيدا وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قتله كفارة له هو وأهل بيته وأن ينزل على آل بيته الصبر والسلوان والرحمة والغفران أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من هذا خلق الله وتكون بإذن الله عز وجل هذه الأحداث التي حدثت في هذا الأسبوع آخر الأحزان هذا أملنا في الرحمن سبحانه وتعالى أحبتي بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر